السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة هنتابع النهاردة إن شاء الله الجزء الأخير في الباب الرابع تحضير غاز النشادر وخواصه تحضير حمض النيتريك وخواصه تفاعلاته الكيميائية آه، الجزء الأخير في الباب الرابع ده في جزء مش عاوز أقول غلس ولا غيره في أسئلة كتير جدا بتيجي في الامتحانات على تفاعلات حمض النيتريك على أثر الحرارة عليه تفاعلاته مع النحاس تفاعلاته مع الحديد كمان ازاي بنكشف عن انيون يسمى انيون النيتريت كمان نكشف ونميز ما بين النيتريت والنترات آه، في البدايه معانا ان شاء الله في سؤال معانا نشوف فيه الاجابات ونحاول نفكر فيه كويس بدات التفاعلات تشتغل بدات الكيمياء في الباب الرابع انا عارف ان في جزئيه كبيره جدا مننا خلصوا الخامس وخلصوا السادس واحنا بنحاول نراجع مع بعض ونوصل لمعلومات كويسه ان شاء الله السؤال اللي معانا النهارده اللي منتظرين اجاباتكم معايا لو انا عندي عنصر A هذا العنصر داب في الميه اداني مركب B زائد مركب B ده ليه صفات ان هو مركب قلوي زائد غاز C يشتعل قابل للاشتعال بعدين خدت المركب B فعلته مع مركب تاني اديته رمز الدي طلع لي ملح الطعام كلوريد الصوديوم ادي في ماده هنا موجوده معايا الماده دي باينه ان هي دي كلوريد صوديوم هتبين لي بعض العناصر اللي موجوده فوق زائد راسب الراسب ده لونه ابيض جيلاتيني لو خدت الماده اللي في صوره راسب دي وزودت عليها كميه تاني من المركب بي اللي هو المركب القلوي اللي عندي مركب قلوي هنا خدته مع دي اداني ايه راسب ابيض جيلاتيني خدت المركب بي مع مركب التي اللي هو الراسب اللي عندي الابيض الجيلاتيني داب في الزياده منه اداني ماده قابله للذوبان زائد جزيء الميه. دي نوعيه من نوعيات الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات معانا وافكار جديده نحاول نتعلم افكار ونحاول نوصل لافكار كويسه. عاوز نشوف كده مع بعض نفكر فيها ثواني كده على ما نبدا الحصه بتاعتنا نبدا النهارده حمض النيتريك والنشادر الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض على غاز النشادر وقلنا ان في طريقه تحضير ليه اللي هي طريقه هابر او هابر على حسب ما ننطقه هابر او هابر دوا اللي هو خد غاز النيتروجين مع غاز هيدروجين فاعل الاثنين مع بعض طلع لي غاز ايه غاز النشادر دي طريقة تحضير النشادر في الصناعة لازم يا جماعة نتعلم نوزن المعادلات كويس لازم نبقى عارفين المعادلة شكلها ايه جزيء نيتروجين ذرتين طالع ذرة واحدة طبعا بضرب المركب كله في اتنين هلاقي ان الهيدروجين تلاتة في اتنين بستة هضرب هنا في كام في تلاتة تفاعل هابر دوا بيتم فيه تحضير غاز النشادر في الصناعة لازم درجة حرارة ما تقلش عن 500 درجة مئوية ضغط جوي 200 ضغط جو لازم نحط عوامل حفازه ال Fe او ال Mo او احط الاثنين مع بعض والعامل الحفاز بيزود سرعه التفاعل اللي هو العامل المساعد اللي بيزيد من سرعه التفاعل دون ان يشترك في التفاعل او زي ما هنعرف في الباب السابع ليه تعريف ان هو ماده يلزم منها القليل لتغيير معدل التفاعل تغيير سرعه التفاعل ممكن زياده او نقصان لما نوصل له ان شاء الله بباب سابع ونتعرف عليه تعالوا نتعرف ازاي نحضر النشادر في المعمل عشان احضر النشادر في المعمل يلزم لي ماده كاويه زي هيدروكسيد الكالسيوم دي ميه الجير هفعلها مع كلوريد امونيوم وابتدي اسخن بيتصاعد عندي غاز النشادر وبيتصاعد معايا بخار ميه ويتكون كلوريد كالسيوم مع التسخين طبعا هنا مختلط النشادر لان النشادر سريع الذوبان في الميه شره الذوبان في الميه بيحب يدوب في الميه وبيكون محلول قلوي طالع غاز النشادر وطالع معايا بخار الميه ففي عمليه ذوبان للنشادر عاوز افصل الميه لازم احط ماده ايه ماده قلويه الماده القلويه اللي هنستخدمها هنا في تجفيف غاز النشادر اللي هي اكسيد الكالسيوم تابعوا معايا كده المعادله بتكون ازاي لو انا خدت مركب كلوريد الامونيوم NH4Cl هذا المركب اللي ادينا عليه اسئله كتير قبل كده قلنا مركب كلوريد الامونيوم بيحتوي روابط ايونيه جواه كمان روابط ايه تساهميه قطبيه ومعاه كمان روابط تناسقيه لو خدنا كلوريد امونيوم مع سي اي او اتش باي 2 من ابتدائي واحنا بناخد المركب ده ده اسمه ميه جير اسمه هيدروكسيد كالسيوم اسمه جير مطفي لو فعلت الاثنين مع بعض مع التسخين بيطلع معايا سي اي Cl 2 كلوريد كالسيوم يطلع معانا 2 جزيء ميه بيطلع معانا 2 جزيء نشادر اللي هو الغاز الامونيا اللي انا عاوز احضره طبعا كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد الكالسيوم بالتسخين طلعت نشادر وميه لازم اشيل الميه بنحط ماده مجففه اللي هي CaO اسمها العلمي اكسيد كالسيوم الاسم التجاري اللي ممكن تلاقيه في امتحان من الامتحانات اسمه جير حي يبقى معايا اكسيد الكالسيوم جير حي معايا كمان جير مطفي اللي هو هيدروكسيد الايه الكالسيوم اكسيد الكالسيوم ده دخل بيمتص الميه ما يتفاعلش مع النشادر ليه ما يتفاعلش مع النشادر ليه ما يخشش في تفاعلات مع النشادر النشادر ده لما بيدوب في الميه بيعمل ماده قلويه يعني لو حطيت معاه اكسيد كالسيوم مش هيتفاعل لان اكسيد الكالسيوم ده ماده ايه قلويه اكسيد قلوي زي ما عرفنا في الباب الثاني مع بعض في الاكاسيد اكسيد الكالسيوم ماده قلويه ماده صهاره بتخفض درجه الانصهار ماده مجففه تمتص بخار الايه الميه هتدخل اكسيد الكالسيوم تاخد بخار الميه مش هتتفاعل مع مين النشادر لان النشادر ماده نسميها احنا ايه انهيدريد قلوي يعني ايه انهيدريد انهيدريد ماده ايه قابله للذوبان في الميه بقول انهيدريد قلوي ماده بتدوب في الميه وتدي قلوي اللي هي غاز النشادر السؤال مره جه في الامتحانات ليه ما بستخدمش حمض الكبريتيك طب ما نستخدم حمض الكبريتيك صعب استخدامه ليه لان حمض الكبريتيك ماده حامضيه والنشادر لسه بقول ايه ها نسمع كده انهيدريد ايه انهيدريد قلوي حمض وقلوي هيتفاعلوا يعني لو حطيت حمض كبريتيك هياخد الميه وهيتفاعل مع مين مع غاز النشادر اللي موجود يبقى انا بجفف النشادر باكسيد الكالسيوم بجمع النشادر زي الرسمه اللي موجوده معاك في الكتاب عن طريق مخبار منكس لاسفل النشادر بيتصاعد لاعلى طبعا بجمع النشادر بازاحه الهواء الى ايه الى اسفل لان النشادر غاز كثافته قليله عن الهواء معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مين معانا من الشرقيه الو السلام عليكم ازيك يا استاذ السلام عليكم اهلا يا طه الحمد لله إيه، انا جاوبت على السؤال ده يا ريت تعلي صوتك يا طه الله يبارك لك جاوبت يا على كبير.
السؤال ايوه اتفضل إيه، الايه هتبقى ان ايه هتبدا من الاول من ال A معايا اه ايوه ال A هيبقى Na وال... والرقم B هيبقى NaOH ان اي او اتش تمام يا ابني صح كده زائد H 2 اللي هو الغاز هيشتعل زائد غاز الهيدروجين الله ينور عليك يا ابني مظبوط بعد كده الرقم B قصدي رقم B اللي هو هيبقى ان ايه او اتش اللي هو الماده القلويه اللي عندك اللي آه.
هي ان اي او اتش اه وال D اللي هو المركب هيبقى AlCl 3 كلوريد المونيوم او خلي بالك معايا اي ملح من املاح الالمونيوم الالمونيوم الثلاثي تمام ال 3 ال 3 هيدينا ان اي سي ال كلوريد صوديوم الجيلاتين هيبقى ايه ال او اتش باي باي 3 تمام تمام الله ينور عليك اي بعد ال او كده اتش باي اللي 3 هو- اسمه هيدروكسيد اللي هو ايه ايه ال ألمونيوم.
3 أيوة.
ان اي او اتش مظبوط هيدينا N A A L O 2 اللي هو ميتا الومنات الصوديوم زائد ال- زائد الميه ده زائد الميه تمام يا ابني كلامك مظبوط الله يبارك لك في اجابتك جميله هنا خد زي ما قال زميلكم معانا هيدروكسيد الالومنيوم مع البي اللي هو مطلعينه من الاول اللي هو هيدروكسيد الايه الصوديوم ادانا ميتا الومنيات صوديوم N A L O 2 دي ماده قابله للذوبان السؤال الجميل اللي قدامنا ده ليه طريقه للكشف عن مين عن كاتيونات الالومنيوم شكرا يا طه شكرا يا ابني هنا طبعا زي ما احنا شايفين السؤال نقوله تاني كده بصيغه آه، سريعه الصوديوم فلز دوبته في الميه طبعا ده بيساعده ايه ان هو الصوديوم فلز نشط هيطرد الهيدروجين في تفاعل طارد ممكن يحصل هنا اشتعال للميه هنا عندك آه، يطلع هيدروكسيد صوديوم الهيدروجين اللي هو غاز القابل لايه للاشتعال طبعا هيدروكسيد صوديوم مع كلوريد الالومنيوم بيدينا كلوريد صوديوم زائد هيدروكسيد الومنيوم اللي متابع معايا ولازم طبعا وزن المعادله يكون معانا سليم هنا الومنيوم 3 طلعت ذره ضربت في كام دلوقتي في 3 عندي الصوديوم بقي 3 هضرب هنا برضو الجزيء في 3 يبقى مجموعه الهيدروكسيد طالعه معايا ب 3 هيدروكسيد الالومنيوم ده ماده قابله للذوبان لا دي راسب هدوبها في كمية أكبر من هيدروكسيد الصوديوم تدينا مركب يسمى ميتا ألمونيات صوديوم قابل للذوبان الإجابة كانت جميلة من زميلكم إن شاء الله بالتوفيق ليه آه، وليكم كلكم بإذن الله هنحاول ندي سؤال واتنين في ال- ال- الحلقات بس أهم حاجة نخلص النهاردة من غاز النشادر وحمض النيتريك طبعا انا حطيت هنا اكسيد الكالسيوم اكسيد الكالسيوم دي ماده قلويه الماده القلويه اللي موجوده عندي بتمتص النشادر وما آه، تمتص الميه وما تتفاعلش مع غاز مين النشادر ما ينفعش اجفف ال- آه، التفاعل ده عن طريق مين عن طريق حمض الكبريتيك اكشف ازاي عن النشادر بنحضر اناء عادي فيه كميه من النشادر ساق زجاجيه مبلله بحمض H C L اقربها منه يبتدي يكون سحب بيضاء انا عندي N H 3 مع غاز كلوريد الهيدروجين اللي لو كان محلول نسميه حمض الهيدروكلوريك بيدينا N H 4 C L مركب كلوريد الامونيوم لونه ايه ده لونه طالع على هيئه سحب لونها ايه ابيض آه، كده شفنا آه، ازاي نحضر النشادر ازاي نجفف النشادر بجمعه بازاحه الهواء اجففه عن طريق ماده قلويه زيه ما ينفعش حمل النشادر سريع الذوبان فين في الميه ايه اللي يثبت ان النشادر سريع الذوبان في الميه عملوا تجربه العلماء تجربه جميله تسمى تجربه النافوره نحاول نفهمها كده مع بعض نحاول نرسم مع بعض كده خطوه خطوه تجربه النافوره عباره عن دور عادي الدرع ده فيه كمية من صبغة عباد الشمس صبغة دوار الشمس ده محلول لصبغة عباد الشمس بس الحمراء اللي لونها أحمر وفي درع تاني منكس من أعلى بنحط فيه كمية من غاز إيه؟ غاز النشادر طبعا ده أول حاجة تثبتها التجربة دي النشادر ده خفيف كثافته قليله متعلق فوق والأم- والدرع مفتوح عادي مش هينزل منه لان النشادر اخف منين اخف من الهواء هنوصل انبوبه ما بين الاثنين هيبقى في انبوبه جانبيه هبتدي اقفل الدرع كويس ما اقفلش الانابيب بتاعتي لازم اخليها مفتوحه عشان تسمح بتيار الهواء اللي هدفعه دلوقتي بندفع من هنا تيار من هواء بضغط عالي جدا الهواء بيضغط على السائل يطلع السائل لونه احمر ما هو عباره عن صبغه عباد الشمس الايه الحمراء اول ما يوصل للفوهه هنا ابص الاقي في نافوره طلعت والنافوره لونها ايه ازرق ايه ده دي كانت حمراء ايه اللي حصل النشادر اللي موجود عندي داب في الميه النشادر N H 3 لما يدوب في الميه يبتدي يكون عندي ايه ان اتش 4 او اتش اسمه هيدروكسيد امونيوم يسمى محلول النشادر محلول الامونيا محلول نشادر محلول امونيا ده عباره عن ماده قلويه بتعمل ايه لصبغه عباد الشمس بتحول اللون الأز... الاحمر الى اللون ايه ازرق يبقى تجربه النافوره استفدت منها ايه ان النشادر سريع الذوبان في الميه بيدوب بسرعه كبيره جدا في الميه ومحلوله تاثيره ايه قلوي يبقى من ضمن الأهمية الأساسية لتجربة النافورة إن النشادر سريع الذوبان في المية النشادر محلوله قلوي في حاجة تاني جميلة لازم ناخد بالنا منها التجربة دي أثبتت النشادر خفيف متعلق في الدورق فوق كثافته قليلة طيب النشادر ده بنستفيد بيه في ايه؟ نصنع منه حاجات كتيره جدا منها واهمها الاسمده الازوتيه. الاسمده الازوتيه لو خدنا النشادر بدانا نفعله مع حمض النيتريك يدينا مركب يسمى نترات امونيوم نترات الامونيوم دي ماده حمضيه الماده الحمضيه ال- إيه- على اساس ايه هي نترات امونيوم فيها نسبه النيتروجين 35% تستخدم كسماد زراعي لايه التربه الزراعيه للنبات بس لما احطها نروي النبات بالايه بالميه يبتدي يتحلل يطلع منه حمض نيتريك ويرجع النشادر يستفيد بيه ايه النبات طبعا حمض النيتريك ده كده بيزود حمضيه التربه النشادر مهم جدا جدا للتربه الزراعيه مهم جدا للنبات النبات محتاج اسمده طب ما ياخد النيتروجين من الهواء ما ينفعش لازم يستمدوا عن طريق الجذر بتاعه طبعا نترات الامونيوم قلت ده اول سماد معانا نسبه النيتروجين فيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معانا اتصال من ياسمين أستاذ السلام عليكم يا ياسمين وعليكم السلام اهلا بيك يا بنتي الحمد لله تابع م- محافظه ايه يا ياسمين يا اسيوط أص... اهلا بيكي دكتوره ياسمين كلمتينا قبل كده يا ياسمين اه يا بتوع اسيوط انا بعزهم جامد ربنا يديك الصحه ايوه يا ياسمين أستاذ لو سمحت ممكن أسألك سؤال اتفضلي يا بنتي آم، تفاعل عنصري نقط يكون أكثر عنفا والمركب الناتج عن اتحادهما يكون أكثر ثباتا ايوه الاختيارات الليثيوم والكلور هقول لك الاختيارات الاخيره اخر اختيار عندك في البوتاسيوم وفي ايه البروم صح اه اه نختار البوتاسيوم والبروم آه برضو السؤال ده جميل السؤال ممكن- عندك البوتاسيوم هنا هتلاقي معاكي في السؤال نقول السؤال تاني عشان زمايلك يستفادوا بيه عنصرين هيتحدوا مع بعض بيكونوا اكثر ثباتا مديني اختيارات في الكتاب اللي بتتكلم منه ياسمين آه، في منها ايه آه، الليثيوم مع مين يا ياسمين الليثيوم مع مين اول اختيار الكلور الليثيوم مع الكلور نلاحظ الليثيوم ده في اول المجموعه الاولى عنصر فلز ضعيف الكلور موجود بعد الفلور في المجموعه السبعه خلي بالك المجموعه الاولى والمجموعه ايه السبعه المجموعتين دول المجموعه الاولى اكثر العناصر ايجابيه المجموعه السبعه اكثر العناصر سلبيه لما يحصل بينهم اتحاد يبقى بيصاحب الاتحاد ده انفجار احنا قلنا في عناصر اقلاء ان عندي المجموعه الاولى والسبعه دايما بيصاحبها انفجار قوي طيب نكمل مع بعض الاختيار الاول في ليثيوم وفي آه كلور الثاني صوديوم والبروم الصوديوم الصوديوم انشط من الليثيوم والبروم انشط من الكلور يبقى ده احسن من الاولاني نكمل مع بعض الكالسيوم والاكسجين الكالسيوم مجموعه ت- ايه ثانيه تمام كالسيوم عدد ذري 20 في المجموعه الثانيه مديلك عنصر من المجموعه السادسه صح اسمه ايه كالسيوم وايه مديهولك والقوية والاكسجين طيب الكالسيوم والاكسجين كويس ماشي الاختيار الرابع اللي انا بقول لك عليه ده الصح اللي هو مين آه، معايا ياسمين ايوه مستر الاختيار الرابع يا بنتي هنا ايه معاكي ايه الصوديوم ولا ال- آه، البوتاسيوم البوتاسيوم والفلور البوتاسيوم ومين والفلور والبروم ولا الكلور فلور الفلور تمام الفلور ده اعلى العناصر ايه سالبيه صح اعلى اقوى الفلزات عنصر سالبيته عاليه ال- آه، البوتاسيوم اقوى الثلاث فلزات اللي انت قلتيهم اللي هم الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم فالاختيار الصح بتاعها البوتاسيوم مع الفلور لو في اسئله تانية اتفضلي يا ياسمين خلاص شكرا يا مستر طب انت اداره ايه يا ياسمين ها مستر ها ايوه اداره ايه مد... تبع اداره ايه مش سامع طيب ماشي يا ياسمين اتفضلي السلام عليكم آه طبعا هنتابع مع بعض بعد السؤال الجميل اللي سالته زميلتكم دي هنا احاول اوضح حاجه تاني ان كل ما يزيد فرق السالبيه في العناصر عند الارتباط بيكون المركب الناتج شديد التماسك لو فاكرين الروابط اللي انا قلتها قبل كده نتابع معايا كده حته صغيره عندنا NaCl ده كلوريد صوديوم ام جي سي ال 2 كلوريد مغنيسيوم فرق السالبيه هنا واحد وكام؟ آه، اتنين وواحد من عشرة فرق السالبيه واحد وتمانية من عشرة الصوديوم في المجموعه الاولى الكلور في المجموعه السابعه المغنيسيوم مجموعه تانية الكلور مجموعه سبعة يبقى هنا فرق السالبيه اكتر يبقى المركب ده اكثر ثباتا السؤال اللي سالته زميلتكم كان معاها عنصر البوتاسيوم وعنصر الليثيوم وعنصر الصوديوم اكثرهم نشاطا البوتاسيوم ومعاها عنصر الفلور اعلى العناصر إيه في الصفه اللافلزيه نشاط هو عنصر نشط جدا سالبيته عاليه ففرق السالبيه بين البوتاسيوم والفلور بيخلي المركب ده اكثر ايه ثبات واكثر تماسك لو اي اسئله في اي جزئيه احنا مستعدين ان شاء الله ونجاوبها مع بعض آه، كنا بنتكلم على آه، النشادر والأسمدة النيتروجينية النشادر والأسمدة النيتروجينية قلنا النبات لازم له نيتروجين لازم له نشادر بنجيبه منين لو خدنا النشادر مع حمض النيتريك بيدينا نترات امونيوم نسبه النيتروجين فيه 5 في- 35% نخش بعد كده للنشادر مع حمض الكبريتيك بيدينا مركب رمزه معايا كده NH4 by 2 SO4 اسمه كبريتات امونيوم كمان لو خدنا آه، النشادر مع حمض الفوسفوريك NH4 by 3 PO4 فوسفات امونيوم دي اسمده نيتروجينيه كبريتات الامونيوم دوا ممكن اسميه سلفات النشادر سلفات الامونيوم طبعا فوسفات الامونيوم افضل الثلاثه اللي انا قلتهم انا قلت من شويه ان في عندي عنصر العنصر دوا اللي هو النيتروجين بيخش يكون نشادر النشادر ده هو الاساس في صناعه الاسمده الازوتيه لو خدنا النشادر مع حمض النيتريك بيدينا NH4NO3 نترات امونيوم كبريتات امونيوم فوسفات امونيوم المركبات دي اسمده زراعيه مهمه ده بيحتوي 35% نيتروجين سلفات النشادر ك- نترات الامونيوم فوسفات الامونيوم اسمده زراعيه لما بديها للنبات للاسف بتزود الحامضيه فاحنا لازم نستخدم وخصوصا مع كبريتات الامونيوم جير مطفي ليه؟ عشان اعادل الحموضه لان انا لما احط جير مف- مطفي هيدروكسيد كالسيوم ميه جير واضيفها على ال ال ال النبات وهو بيستخدم اسمده بتزود الحامضيه كده بقلل نسبه الحامضيه اللي موجوده. سؤال علل علل يجب اضافه بعض المواد القلويه عند استخدام سلفات الامونيوم او سلفات النشادر او نسميها كبريتات الامونيوم لمعادله الحموضه لمعادله الحامضيه افضل واحد فيهم الثلاثه انا قلت فوسفات الامونيوم اشمعنى فوسفات الامونيوم بيمد التربه بالفوسفور والنيتروجين عنصرين مهمين للتربه الزراعيه تم الاستغناء عن الاسمده دي كلها واستخدموا إيه؟ سماد عضوي قوي هنتعرف عليه اكتر في الكيمياء العضويه اللي هو مركب اليوريا اليوريا نتعلم ونحفظ اسمه دلوقتي ورمزه اليوريا الرمز بتاعه CO NH2 NH2 لاحظوا معايا انا كتبته ازاي هنعرف ليه كتبته كده ان شاء الله لما نوصل للكيمياء العضويه طبعا H2N CO NH2 ده مركب يسمى اليوريا هذا المركب بيمد التربه ب 46% نيتروجين مركب اليوريا ده اللي بيمد التربه ب 46% نيتروجين مهم جدا وخصوصا في المناطق الحاره بحيث انه بيتحلل بالحراره الى غاز ثاني اكسيد الكربون ونشادر يعني ما بيزودش الحامضيه بيزيد نسبه النيتروجين 46% بيديني نشادر بيديني ثاني اكسيد الكربون وخصوصا في المناطق الايه الحاره استغنوا عن الكلام ده كله ودلوقتي بيستخدم سماد اسمه سماد المستقبل النيتروجيني سماد المستقبل النيتروجيني NH3 في صورة liquid سائل الأمونيا اللامائية سائل نشادر نشادر بالضغط والتبريد حولته لسائل سائل اسمه ايه سائل الأمونيا اللامائية ما فيهاش ميه نسبة نشادر بتدي النيتروجين للتربة 82% يفضل سماد المستقبل النيتروجيني سموه كده ليه؟ لأن بيمد النبات بأفضل أنواع النيتروجين توصل ل 82% نرتبهم حسب الزيادة والأهمية نترات أمونيوم يدي الن- النبات 35% يوريا يدي النبات 46% كمان في عندنا سماد المستقبل النيتروجيني يدي النبات 82% بيتحط في انابيب خاصه اسفل التربه الزراعيه قريب من الجذر على عمق ما بين 9 ل 12 سم بيبقى موجود معاها ال- الماده اللي بت... ب- ال- البلاستيكيه اللي بتحط بيه بتبقى خفيفه بتتحلل بالميه بيطلع ايه سائل النشادر بيستفيد بيه النبات يبقى اهم سماد او اهم سماد في ال- كل الاسماد الخمسه اللي انا قلتهم سماد المستقبل النيتروجيني سماد فوسفات الامونيوم مهم جدا جدا خلي بالكم اللي ج- السؤال اللي جالي السنه اللي فاتت في امتحان 2011 كان السؤال الثالث كان جايب لي مركب كلوريد الامونيوم وبيقول لي ازاي تطلع منه سماد فوسفاتي نيتروجيني بيدي التربه عنصرين فوسفور وايه ونيتروجين طبعا باخد كلوريد امونيوم هنفعله مع هيدروكسيد كالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم ده هو ماده قلويه اللي هو الجير المطفي افعل الاثنين مع بعض في وجود اكسيد كالسيوم يطلع غاز نشادر ناخد غاز النشادر اللي موجود عندي افعله مع مين مع حمض ارثوفوسفوريك اللي هو حمض متوسط القوة يبتدي يديني فوسفات أمونيوم اللي هو يمد التربة بكام عنصر؟ بعنصرين. كده ده درس النشادر. درس حمض النيتريك بقى. حمض النيتريك اللي عندنا عشان نتعرف على بعض الفوائد الكتيرة للعناصر والمركبات دي احنا عناصر ممثلة فئة P اتعرفنا مع بعض على النيتروجين نستفاد بيه في ايه؟ نعرف الإف- الافادة دلوقتي والاستخدامات نستفاد بيه في ان هو بيصنع منه النشادر بنصنع منه كمان حمض نيتريك بنصنع منه اسمدة نيتروجينية اللي هو غاز النيتروجين المادة التانية اللي هي الفسفور الفسفور بنصنع منها مواد كتيرة جدا بنصنع ايه من الفسفور بنصنع من الفسفور أسمدة فوسفاتية نصنع العاب ناريه نصنع منها كمان آه، مبيدات وسم الفئران نصنع منها مبيدات حشريه نصنع منها ايه بعض انواع الثقاب الكبريت اللي عندنا في البيت كمان بالنسبه للعنصر الفسفور بنصنع منه سبيكه مهمه جدا تستخدم في مراوح دفع السفن اسمها سبيكه برونز الفسفور برونز الفسفور بتتكون من ثلاث عناصر من النحاس ومن الفسفور ومنين كمان ومن القصدير كمان في عندي عنصر الانتيمون انتيمون كبريتيد الانتيمون الاصفر في صناعه الصبغات كمان الانتيمون والرصاص سبيكه بين ايه فلز وفلز انتيمون ورصاص بتبقى اصلب من الرصاص نصنع منها المراكم اللي هي بطاريه السياره اللي ان شاء الله لو لينا عمر هنكملها في الباب الثامن ونتعرف عليها كمان في سبيكه ال- البيزموت سبيكه البيزموت دي درجه انصهارها منخفضه جدا درجه الانصهار بتاعتها بسيطه بتستخدم في صناعه الفيوزات وصناعه المنصهرات لان درجه انصهارها ايه منخفضه تستخدم في اللحام اللي هو لحام القصدير سبيكه البيزموت بتتكون من اربع عناصر خلي بالكم اربع عناصر اللي هي رصاص كادميوم قصدير كمان ايه بيزموت دي سبيكه اسمها سبيكه البيزموت آه نتعرف على حمض النيتريك بسرعه عشان نكشف عن النترات حمض النيتريك بحضره ازاي بناخد H2 SO4 حمض كبريتيك بنضيف عليه KNO3 نترات بوتاسيوم اللي هو اسمه ملح البارود كل اللي هيحصل تبادل مزدوج ما بين الاثنين بس انا هسخن اسخن لغايه كام في شرط اساسي لغايه 100 درجه مئويه انا سامع ناس بتجاوب الاجابه ليه لان حمض النيتريك ماله انا عارف الناس اللي بتذاكر كويس الحمد لله قلنا نترات بوتاسيوم وحمض كبريتيك عند 100 درجه مئويه بيطلع حمض نيتريك طب ليه ما زودتش على 100 لان الحمض النيتريك بتاعنا ممكن يتفكك لو زادت الحراره عن 100 درجه ايه مئويه ويطلع معانا ال K2SO4 زي ما اتفقنا وزن المعادلات مهم جدا جدا طلع معايا حمض النيتريك طبعا في شرط تاني مهم انا شايفه ان حمض النيتريك طلع منين من حمض كبريتيك يعني انا بستخدم حمض كبريتيك اشمعنى حمض الكبريتيك اكثر منه ثباتا يبقى لازم استخدم حمض اكثر ثبات لازم ما تزيدش الحراره عن 100 الجهاز بتاعنا لازم كله مصنوع من الازاز مصنوع من الزجاج ليه لان ابخره حمض النيتريك وابخره حمض الكبريتيك اللي بتتصاعد بتبقى ماده ايه الماده بتاعتها دي ماده آه، كاويه ماده ممكن تاثر على ايه على ال- آه، آه، الخشب على الفلين تخص... آه، تاثر كمان على ايه على آه، آه، الورق فلازم السدادات بتاعتي تبقى مصنوعه من الزجاج ليه حتى لا تتاثر حيث انها ماده ايه كاويه برضو يا جماعه بالنسبه لحمض النيتريك حمض النيتريك مركب متوسط الثبات مش ثابت جدا ولا منخفض الثبات حمض متوسط في اقوى منه زي حمض الكبريتيك يبقى انا عندي حمض النيتريك بحضره ازاي في المعمل بناخد نترات بوتاسيوم مع حمض كبريتيك بتدينا كبريتات بوتاسيوم زائد حمض نيتريك حمض النيتريك ده من المركبات المؤكسده مادة مؤكسدة قوية جدا جدا جدا جدا حمض النيتريك دوا لو انا سخنته لو شفت خواصه بقى تعرفوا معايا هاخد حمض النيتريك HNO3 هسخنه هيتحلل طب يبقى بسخنه ايه اعلى من 100 ولا اقل من 100 طبعا هسخنه عند درجة حرارة اعلى من 100 درجة اعلى من 100 درجة مئوية ايه اللي هيحصل هيطلع معايا ميه ويطلع معانا NO2 ويطلع معانا كمان غاز الأكسجين لاحظوا معايا هنا في أربعة هنا في اتنين هنا في كمان إيه أربعة نلاحظ معايا حمض النيتريك سخنته سخنته بالحرارة درجة حرارة أعلى من كام قلت من 100 درجة مئوية اتحلل اداني مية واداني ثاني أكسيد النيتروجين وادانا كمان غاز إيه غاز الأكسجين طبعا الحمض ده عامل مؤكسد قوي علل حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي ليه عامل مؤكسد قوي لانه بيتحلل بالحراره ويتصاعد عنه ثاني اكسيد نيتروجين ماده مؤكسده ويتصاعد ايضا غاز الايه الاكسجين افتكر الكلمه دي عشان هنحتاجها دلوقتي افتكر معايا ان حمض النيتريك ماده مؤكسده مؤكسد قوي جدا جدا جدا جدا اللي هو مين حمض النيتريك ليه احنا عندنا متسلسله خدناها في المرحله الاعداديه اسمها متسلسله النشاط الكيميائي مرتب العناصر ترتيب تنازلي حسب درجه نشاطها في عنصر الهيدروجين يقابلنا اي عنصر قبل الهيدروجين وليكن الحديد انشط من الهيدروجين اي عنصر بعده وليكن من النحاس اقل نشاط من الهيدروجين حط حديد هيتفاعل منتهى البساطه احط حديد على حمض النيتريك يتفاعل عادي بس في شروط هنشوفها حالا انا هاخد دلوقتي الحديد ده فعله مع الحمض مع HNO3 يتفاعل لانه أ- اشد نشاط من الهيدروجين حط النحاس بالعقل كده اللي المفروض ما يتفاعلش لا هيتفاعل ليه بيتفاعل لان حمض النيتريك ماده مؤكسده ماده مؤكسده قويه هتاكسد النحاس الى اكسيد نحاس يعني تاكسد لي مين النحاس الى ايه يا شباب الى اكسيد نحاس ويستمر التفاعل على انه اكسيد نحاس اقولها تاني حديد فلز نشط يخش مع الحمض اكثر نشاط هيتفاعل حط نحاس المفروض ما يتفاعلش لا حمض النيتريك هيتفاعل لان حمض النيتريك ماده ايه ماده مؤكسده ده عامل مؤكسد قوي عامل مؤكسد قوي هيخش يأكسد النحاس يحوله الى اكسيد نحاس ويكمل التفاعل على انه اكسيد نحاس نتابع معايا معادلات تفاعل النحاس مع حمض النيتريك او تفاعل الحديد مع مين مع حمض النيتريك ونلاحظ في سؤال مهم هيظهر معانا دلوقتي انا خدت دلوقتي عنصر الحديد فعلته مع ال HNO3 هيكون dil يعني مخفف dil لا، نسبة تر- تركيزه خ- بسيطة هيطلع معايا ايه المفروض الحديد هيطرد الهيدروجين بس هيطلع هيدروجين ذري الهيدروجين الذري بيختزل الحمض هيطلع عندي Fe NO3 by 3 زائد ميه زائد اكسيد نيتريك اكسيد النيتريك لونه ايه شفاف ملوش لون عديم اللون اللي هو اكسيد النيتريك عديم اللون وشفاف يطلع بره الانبوبه بره الفوهه بتاعه الانبوبه يتحول اللون بني ايه محمر ناخد الحديد مع ال HNO3 مركز conc ايه اللي هيحصل يقف التفاعل اسفين مفيش تفاعل ايه ده ايه اللي حصل ظهرت ظاهره عندنا هنتعرف عليها حالا اسمها ظاهره الخمول الكيميائي للفلز ظاهره الخمول الكيميائي للفلز بتعمل ايه حمض النيتريك ماده مؤكسده قويه هيأكسد سطح الحديد طب ما يتأكسد ما النحاس يتأكسد وتفاعل هيتكون طبقة من أكسيد الحديد حجم جزيئاتها كبير حجم جزيئاتها كبير غير مسامي ما فيهوش فتحات يوقف التفاعل يقفل على الحديد من تحت الحديد يبتدي يتكون عليه طبقة من الصدى سريعة بس هي تشبه الصدى مش تركيبة الصدى اللي هو أكسيد الحديد أو صدأ الحديد هيدروكسيد الحديد انا هفعل ايه حطيت حديد مع حمض نيتريك مركز يتكون طبقه من الاكسيد غير مساميه حيث ان الحمض عامل مؤكسد قوي يؤكسد الفلز الى اكسيد الفلز الكلام ده بيحصل مع ثلاث عناصر مع عنصر الحديد مع عنصر الالومنيوم مع عنصر الكروم التلاتة دول انا اقدر احفظ حمض النيتريك المركز في اواني مصنوعه من الحديد او الالومنيوم او الكروم لانه مش هيكملوا التفاعل معاه لانها هتظهر ظاهره اسمها ظاهره الخمول الكيميائي سؤالين من اهم الاسئله علل لا يستمر تفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز او يتوقف اقول له بسبب ظاهره تسمى ظاهره الايه الخمول الكيميائي حيث انه حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي يؤكسد سطح الفلز لطبقة من أكسيد الفلز حجم جزيئاتها كبير ولا صغير؟ كبير مسامي ولا غير مسامي؟ غير مسامي يمنع استمرار إيه؟ التفاعل السؤال الثاني كيف نميز بين حمض النيتريك المخفف وحمض النيتريك المركز باستخدام قطعة حديد مع المخفف يستمر التفاعل ويتصاعد NO غاز شفاف يتحول إلى لون بني محمر عند فوهة الأنبوبة مع المركز يتوقف التفاعل الكلام ده كان مع عنصر مين؟ مع عنصر الحديد طب حط نحاس انبوبتين عندي واحده فيها حمض نيتريك مركز الثانيه حمض نيتريك مخفف احط نحاس مع المخفف يستمر التفاعل مع المركز يستمر التفاعل الله طب فين ظاهره الخمول مع مين مع الحديد لان حجم اكسيده اكبر مع الكروم مع الالومنيوم النحاس في الاثنين يتفاعل حطيت نحاس مع حمض نيتريك مخفف dil يستمر التفاعل ويتصاعد NO غاز شفاف حطه مع حمض النيتريك المركز يستمر التفاعل ويتصاعد NO2 لونه بني ايه محمر نلاحظ معايا هنرسم كده انبوبتين ونتعرف على ازاي بنميز ما بين حمض النيتريك المخفف وحمض النيتريك الايه المركز عن طريق قطعه نحاس احنا عرفنا بقطعه حديد قطعه حديد سهل مع المخفف استمر التفاعل مع المركز وقف التفاعل طيب انا عندي انبوبه الاولى اهي والانبوبه الثانيه دي فيها HNO3 دايل يعني مخفف دل وهنا HNO3 مركز ده مركز وده مخفف ضفت قطعة من النحاس حطيت قطعة نحاس هنا وحطيت قطعة نحاس هنا ده مخفف هلاقي فيه أبخرة طالعة بس شفافة أنا مش شايفها الأبخرة دي شفافة تماما جوه أول ما تطلع بره تبقى NO2 لونها بني إيه؟ بني محمر يبقى مع المخفف النحاس اتفاعل تصاعد NO جوه الأنبوبة داخل الأنبوبة غاز شفاف بره الأنبوبة لونه بني إيه؟ محمر خد نحاس اديله حمض نيتريك مركز الاقي الابخره اللي لونها بني محمر جوه NO2 اتكون على طول جوه ده مركز نسبه تركيز الاكسجين اعلى يبقى دلوقتي عاوز اميز ما بين حمض نيتريك مخفف وحمض نيتريك مركز بطريقتين هستخدم قطعه حديد براده حديد مع المخفف يستمر التفاعل يطلع ان او شفاف يتحول لان او 2 بني محمر بره الانبوبه حطه مع المركز في وجود حديد مفيش تفاعل يقف التفاعل لظاهره اسمها ظاهره مين يا شباب ظاهره ايوه كله صحصح في الحته دي مهمه جدا ظاهره الخمول الايه الكيميائي طب حط نحاس النحاس مع الحمض المخفف يطلع NO شفاف بره الانبوبه بني محمر حط ايه مركز حمض نيتريك مركز مع النحاس يتصاعد NO2 بني محمر داخل الايه الانبوبه يبقى حمض النيتريك احفظه كده معايا حمض النيتريك تحضيره خواصه اهميته في حته الخواص عامل مؤكسد قوي تفاعله مع الحديد ده يسبق الهيدروجين في المتسلسله تفاعله مع النحاس يلي الهيدروجين بيتفاعل مع ان النحاس اقل نشاط ليه لان الحمض عامل مؤكسد هيأكسد مين هيأكسد سطح الفلز ويكون طبقه من اكسيد النحاس يخلي النحاس يكمل ايه تفاعل ازاي بقى بنكشف عن انيون النترات NO3 ازاي اميز ما بين NO2 ايون نيتريت وايون ايه نترات اميز ما بين دول ازاي سهل قوي ازاي اميز بينهم بحضر انبوبه بالشكل ده هحط فيها اي نترات اي نترات تعجبنا كتاب المدرسه حاطط لي KNO3 نترات بوتاسيوم نترات صوديوم تنفع اه بوتاسيوم تنفع عادي جدا هنا هنحط ايه يا شباب KNO2 يبقى انا حاطط ايه وحاطط ايه نترات بوتاسيوم ونيتريت بوتاسيوم هضيف عليهم ايه ده نترات وده نيتريت هبتدي اضيف ماده مؤكسده قويه كي ام ان او 4 تسمى بيرمنجانات البوتاسيوم بس في شرط مهم لازم تكون محمضه يعني ايه محمضه يعني عليها نقط من حمض الكبريتيك المركز يعني هضيف برمنجانات البوتاسيوم لونها بنفسجي اللون بتاعها ايه بنفسجي هضيف كميه منها على النترات ما يحصلش حاجه يفضل اللون زي ما هو بنفسجي هضيف كمية منها على النيتريت يختفي اللون تماما تبقى شفافة مفيش لون لتكون مادة ايه MnSO4 كبريتات منجنيز عديمة اللون تلغي اللون اللي موجود يبقى كيف نميز بدأت تظهر معانا في المنهج كيف نميز بين بدأت بالباب الثالث مركب أيوني تساهمي الذوبان في الميه او التوصيل الكهربي دلوقتي كيف نميز بين حمض نيتريك مخفف حمض نيتريك مركز في طريقتين قلتهم قلت ايه اضيف لا اما حديد لا اما نحاس طب عاوز اميز ما بين الحديد والنحاس هضيف ايه حمض نيتريك مركز اللي بيستمر التفاعل نحاس اللي بيوقف التفاعل ايه حديد طيب عاوز اميز ما بين النترات والنيتريت نترات في الف نيتريت النترات NO 3 تكافؤها احادي سالبه الشحنه والنيتريت هنضيف برمنجانات بوتاسيوم لونها بنفسجي محمضه بحمض الكبريتيك المركز على النترات يفضل اللون زي ما هو ما يتغيرش مع النيتريت يختفي ايه يختفي اللون تعالوا مع بعض نشوف جزئيه اخيره النهارده عشان الباب الرابع ايه يخلص كده اللي هي تجربه تسمى تجربه الحلقه السمراء تجربه الحلقه السمراء معانا جميلة جدا وسهلة أنا بضيف حمض كبريتيك مركز بحط كبريتات حديد ثنائية حديثة التحضير بستخدم النيتريت أو النترات اللي معايا إزاي؟ أولا هي ملهاش, ملهاش رسمة في الكتاب خالص بصوا معايا كده آه أنبوبة عادية الأنبوبة دي هحط فيها إيه؟ أضيف هنا إيه؟ المادة اللي هكشف عنها اللي هي إيه؟ ان ايه ان او 3 نترات صوديوم بضيف نترات صوديوم بحط نترات صوديوم هكشف عنها هكشف عن انيون مين النترات التجربه دي اسمها تجربه الحلقه السمراء ليها رمز عندنا بيسالني كتير في الامتحانات على الرمز بتاعها اف اي اس او 4 مختلطه بال NO التجربه دي من ضمن شروطها ان انا لازم اكون حريص جدا جدا في المعمل ما هزش الانبوبه ما سخنش الانبوبه ما هزش ايديا ولا شغال بيها لازم بتتم بحرص شديد جدا جدا بنجيب انبوبه عاديه نحضر انبوبه نضيف عليها كميه من نترات الصوديوم نضيف عليها كبريتات حديد ثنائيه حديثه التحضير هبتدي احط انا هنا قلت معلومه كده عاوز اعرف السبب هضيف اف اي اس او 4 ثنائي حديث التحضير لو في حد عنده معلومة يقول لنا بقول كبريتات حديد ثنائية حديثة الايه التحضير اكيد ليها سبب علمي يعني انا لازم اكون محضرها وانا واقف في المعمل وشغال بتجربة الحلقة السمراء هقول السبب بتاعها ايه لو ما حدش قال لنا على الاجابة بعدين نبتدي نضيف قطرات من حمض الكبريتيك المركز هضيفها بحرص شديد جدا جدا تسال على جدار الايه الانبوبة يتكون عندي ايه مركب الحلقة السمراء عند حد الانفصال اللي موجود في النص أو على السطح كده تتكون لونها أسمر لونها بني الكلام ده أقدر أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة مي معايا مي السلام عليكم يا مي عليكم السلام منين يا مي من بنها بنها أهلا وسهلا بيكي اتفضلي يا مي من بنها أهلا بيكي أهلا بناس بنها الطيبين اتفضلي وحضرتك طيب آه. أيوة يا ستي ممكن نسأل سؤال أنت عاوزة تسألي ولا تجاوبي على السؤال اللي أنا قلته لا أسأل سؤال
طيب استاذنك بس وطي التلفزيون وتابعيني عن طريق التليفون طب ماشي ايوه ما اتفضلي انا معاك علل علل علل اه ايوه اتفضلي يا مي
أنه بزيادة العدد الذري في عناصر المجموعة الإيه الأولى إيه
أي- لا تاني كده بصوت عالي
أنه بزيادة العدد الذري في المجموعة بزياده العدد الذري في المجموعه يزداد النشاط الكيميائي ايوه يزداد النشاط الكيميائي اللي علم عنصر الليثيوم يقع في مقدمة السلسلة الكهروكيميائية
ايوه عنصر مين الليثيوم الليثيوم موجود في سلسله النشاط الكيميائي في الاول خالص وده اقل نشاط ايوه اتفضلي في حاجه تاني غير السؤال ده لا شكرا طيب ماشي يا بنتي طب تجاوبي معانا على السؤال اللي موجود ولا ايه هو فين انا بشرح تجربه الحلقه السمراء كابلتات الحديد الثنائيه حديث التحضير ليه
اه طيب اتابعي معايا كده واسمعي الاجابه بتاعت السؤالين السؤال اللي بتساله زميلتكم بتقول لي مع زياده العدد الذري في المجموعه بيزيد النشاط الكيميائي والليثيوم موجود معانا في اعلى متسلسله النشاط الكيميائي متسلسله النشاط الكيميائي ترتيبها كده مع بعض بالراحه في الاول خالص في ليثيوم بعدين بوتاسيوم وغيره العناصر دي مرتبه ترتيب بحيث ان بيزيد او باريوم وبوتاسيوم وصوديوم طبعا بيزيد بالنشاط كل ما بنزل لتحت انا عندي في المجموعه لو فاكرين المجموعه الاولى 1A اولها عنصر ليثيوم اقلهم نشاط بعدين صوديوم بعدين بوتاسيوم ايه اللي بيحصل كل ما بيزيد العدد الذري بيزيد نص القطر معانا وطالما زاد نص القطر يبقى سهل ان العنصر يفقد الكتروناته نص القطر زاد قوة جذب النواة للإلكترون بتاع التكافؤ إيه بتقل فسهل إنه يتحرك سهل إنه يفقد سهل الأكسدة يبقى أسرع في النشاط يبقى كل ما يزيد العدد الذري في المجموعة الواحدة لازم النشاط يزيد ليه بيزيد؟ لأن كل ما بيزيد العدد الذري بيزيد نص القطر في المجموعة كمان بتقل قوة الجذب للإلكترونات سهل ان هي تفقد الالكترون فيزيد نشاطها الكيميائي عشان كده لما عملوا السلسله ما هو لسه موجود فوق خالص ما هو اقل العناصر في النشاط الايه الكيميائي اللي موجود معانا هبتدي انزل بيزيد النشاط الكيميائي اللي معايا وبي... وبي... وبيطرد العناصر ايه اللي بعديها طبعا انا عندي الليثيوم حالة شاذة من ناحية إيه؟ عدد الذري كام؟ الليثيوم عدد الذري بتاعه كام؟ ثلاثة عنده الم- المستوى الأول في 2 إلكترون المستوى الثاني فيه إلكترون واحد سهل إن هو يفقده وموجود عندي كل طبعا آه، صوديوم بوتاسيوم وغيره العناصر دي كلها نشطة كإيه؟ كيميائيا يعني الليثيوم عشان تبقى فاهمة السؤال كويس اللي أنت بتسأليه الليثيوم ده أقل العناصر اللي في الم- اللي في المجموعة الأولى نشاط لكن هو عنصر إيه؟ نشط يعني الليثيوم صوديوم أنا بقارن الليثيوم بعناصره فبالتالي الصوديوم والبوتاسيوم اكثر ايه نشاط من عنصر ايه الليثيوم والليثيوم دوا انا عندي آه، نص قطره بيكون ايه صغير آه، السؤال الثاني اللي معانا اللي هو كبريتات الحديد الثنائيه ليه انا بستخدم كبريتات حديد ثنائيه حديث التحضير طبعا بسبب آه، بسيط جدا وواضح لان اكاسيد الحديد سهل ان هي تحصل لها عمليه ايه اكسده سريعه الاكسيد الثنائي الى اكسيد ايه ثلاثي هنتابع مع بعض ونفسر سؤالك برضو تاني ايه آه، بس نلحق ال- وقتنا كده ان شاء الله احنا عندنا كبريتات الحديد الثنائيه حطيت حديث التحضير حطيت قطرات من حمض الكبريتيك الايه المركز اتكونت حلقه لونها ايه لونها اسمر طبعا التفاعل عندي ده حصل ازاي واتكونت ازاي الحلقه السمراء وانا استخدمت الكبريتات الحديثه دي ليه نشوف مع بعض هناخد نترات ان ايه ان او 3 هنضيف عليها FeSO 4 هضيف عليها كمان حمض الكبريتيك H 2 SO 4 لازم يكون ايه يا شباب لازم يكون عندي ايه مركز الكبريتات الثنائيه دي بتتاكسد تبقى ثلاثيه Fe 2 SO 4 by 3 زائد ايه ضفت نترات ضفت كبريتات حمض كبريتيك اتحولت الى كبريتات حديد ثلاثيه زائد Na 2 SO 4 زائد ايه كمان زائد ميه زائد اكسيد نيتريك NO اكسيد النيتريك هيختلط مع كميه من ال FeSO 4 بيكون معانا الخليط اللي قلنا عليه من شويه اف اي اس او 4 بوينت ان او اللي هو ايه الحلقه ايه السمراء وزن المعادله البسيط اللي معايا هنا الصوديوم هيكون 2 حديد 6 4 صوديوم 2 حديد 6 هنا 2 هضرب في 3 عندي كمان الكبريتات 2 6 4 الهيدروجين يبقى قدامه 4 واكسيد نيتريك قدامه 2 التجربه اللي معانا دي اسمها تجربه الحلقه السمراء تجربه الحلقه السمراء اللي معانا للكشف عن انيون النترات الكشف عن انيون مين النترات وفي نفس الوقت بستخدم حمض كبريتيك مركز ممكن التجربه دي اميز ما بين كذا حاجه ما بين النترات والنيتريت يعني نترات صوديوم ونيتريت صوديوم ب- الحلقه السمراء بتتكون مع النترات مش بتتكون مع النيتريت ممكن اميز ما بين كبريتات حديد ثنائيه حديث التحضير او كبريتات حديد ثلاثيه او كبريتات حديد ثنائيه قديمه في التحضير لانها تتحول لثلاثي آه، مع حمض الكبريتيك المركز او حمض الكبريتيك الايه المخفف طبعا آه، اللي بيدي الحلقه السمراء لازم حمض كبريتيك مركز لازم كبريتات حديد ثنائيه لازم نترات اي نترات موجوده عندي آه، كده احنا الباب الرابع ان شاء الله نكون آه، حاولنا بقدر الامكان نوفي كل جزئيه فيه في اسئله كتيره جدا في كتاب المدرسه في دليل التقويم نهتم اكتر يا جماعه بكتاب المدرسه ودليل التقويم يعني الكتب الخارجيه كتير والشغل فيها ايه كتير انا معاكم من ثانويه عامه لازم نحل اكبر قدر ممكن منين من الاسئله لكن نهتم بكتاب المدرسه ودليل التقويم الامتحان هيجي من وسط السطور من وسط كتاب المدرسة من وسط دليل التقويم نحاول بقدر الإمكان ان احنا نحل اسئله كتاب المدرسه او اسئله ايه الدليل آه ان شاء الله الحلقه اللي جايه مع بعض هنحاول نخش في الباب الخامس العناصر الانتقاليه واهميتها وخواصها يمكن الحصه الجايه معظمها نظري معانا ما فيهاش معادلات كتير بالشكل اللي قدامي او التجارب اللي قدامي ويا رب نكون قدرنا نوصل بمعلومه لكل اعزائنا الطلبه وبالله التوفيق وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته